ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لا زال الحديث أيها الإخوة عن التوكل نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده التوكل على الله عز وجل وقلت لك أن المرأة ربما لا يستطيع أن يناهض كلمة الشرك يعالجها هكذا نبدأ نقول شرك التوكل شرك التوكل لأن الواحد خايف مش كده لا صحيح الإنسان لا يبرئ نفسه منه كما قلنا إن الشرك دقيق جدا دقيق يسير يدخل المرء وهو لا يدري ومن ثم تحرز النبي صلى الله عليه وسلم منه مما لا يدريه الإنسان مش كده فقال صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء أولا أدلكم على شيء إن قلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليله قالوا بلى يا رسول الله قال ليقل أحدكم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فمن دقته يدخل لطيف جدا يسير دقيق نسأل الله العافية يدخل على القلب عشان كده يا إخوة قلت لك أن هذا هذا الذكر ذكر موظف في أذكار الصباح والمساء فأحيانا يضيق بالمرء اليوم فتلاقيه يختصر أذكار الصباح والمساء مش كده يعني تأتي على عيونها لما يضيق بك اليوم بدل ما ما تقولهاش خالص فإذا ضاق بك الزمان يبقى هو ده من عيونها اوعى تنساه ده تقوله صباحا ثلاث مرات ومساء ثلاث مرات وده بالذات وإن كان احنا بنقول منهجنا ان كل ديننا نأخذه بمشاعرنا ولازم الأخ يبقى ظاهر عليه كده وهو ماشي دايما في طفرة إيمانية ودايما طاير كده لكن إذا كان لن تتوفر مشاعرك إلا في أشياء معينة فليكن في هذا الذكر بالذات ليمتلئ المرء ضراعة أن يرد الله عز وجل عنه ما لا يدري من الشرك وما دراه فإنه لا يدفعه عنك إلا الله عز وجل وإلا فالإنسان لا يوفق نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم حديث توكل بقى اللي احنا ماشيين معاه ده بدل ما اكلمك عن التوكل الشرك التوكل نتكلم عن التوكل ايجابا بقى تعمل ايه عشان تبقى متوكل وانت تعرف ان ضد ذلك شرك وبعدين برضه مش تبك لوحدك مش احنا قلنا ايش الشرك في التوكل في اصل التوكل ان يتوكل العبد على المرء يعلم انه ينفع ويضر ده كفر اكبر مش كده أن يتوكل عليه يركن قلبه إليه وهو يعلم أنه لا ينفع ولا يضر لكن ركن قلبه إليه ده شرك أصغر لكن ينذر بالخروج إلى الشرك الأكبر مع المداومة عليه تمسك فيه وتبقى لما كانوا قاعدين ذكرت امبارح للإخوة انك تفتح أي إذاعة ولا أي لقاء ولا ومن جملة ما أوصيكم به في شهر شعبان ما تفتحش إذاعات ولا تسمعش سياسة مش دعوه بحاجة خالص وأنا كنت نفسي أجيب لكم النهاردة كلام ابن الجوزي بس يعني عدت عليا كلام ابن ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين مش عارف ممكن نلاقيه هنا في المكتبة خلاص مش مشكلة ده بيأجره يا ريس ده هنروح ناخد منه ناخده منه يقول لك هات لنا 20 جنيه ولا حاجة أنا كنت عايز أقول لك كلامه بنصه فكلام السلف عليه نور كلام ابن قدامة في فحواه بيتكلم عن العزلة بيقول وينبغي أن ينشغل في العزلة بنفسه في ذكر الله عز وجل وطاعته والتفكر والتدبر ولا يلتفت إلى ما يحدث في بلدته ولا إلى أخبارها والله قال كده كلام معناه كده يعني أنا بقيت متعجب أقول ز... شوف تصور بيقول إيه يعني ابن قدامة من زمان بيقول لك ما تسمعش النشرة في أيام العزلة الشغل ما تسمعش النشرة ما تسمعش الأخبار ما تجيبش جرايد فاحنا عايزين الإخوة دي شهور لله عز وجل طب هنعمل ايه لما لما الله عز وجل ينظر اليك فيراك عبدا يكفك اي حد بقى مش كده ولا لا ولا بقى تمرد ولا تنمرد مش كده ولا لا هتكف فلما بيسمع الواحد عن هؤلاء اي حته تفتحها وتشوفها تلاقيهم هنعمل ايه وهيسووا ايه ويا ترى والعالم بقى ايه تلاقي واحد يطلع يقول لك لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك لو حد عمل لنا حاجه احنا مش هنعمل له حاجه ده واحد وتلاقي واحد من ظهره يقول لك ده انا هوريكوا ده ده هلاك الاسلام يوم 30 يونيو ده اه حاجات كده واحنا قاعدين ايه قاعدين بنتراقب هيعملوا ايه يا ترى هيعملوا ايه بس يا ترى اصل بس يا ترى فتطرح الحلول ما سمعت حلا واحدا ابتدأه صاحبه بقوله نستعصم بالله عز وجل صح ولا لا سمعتوا حد سمع حاجه زي كده حد سمع حد قال لهم يا جماعة يا جماعة أحيوا ليلكم وقولوا اللهم قنا سفاهة السفهاء أصل دي سفاهة وهتفكر ان انا لما بقول لك دي سفاهه ان انا بقول ان ان الحكومه كويسه وان اللي احنا في شريعه لا ده احنا مدينا رخصه الخمر وعملنا ما هو انت مفكر دول بيتصلطوا عليك ليه؟ ما هو لازم بكده وانا الكلام ده نقضته عندك قبل كده لكن دي سفاهه ليه بقى سفاهه؟ ليه سفاهه؟ دراسة التاريخ احنا بنتكلم عن التوكل مالنا مال التاريخ يا حاج نور احنا طب عايز اقول لك كلمة على الهامش بس لما تدرس التاريخ تلاقي ان ايه خطط الغرب خطط شبه بعض كده عايزين يعملوا في وسط البلد دي اي بلد يعني عايزين نعمل فيها حرب اهليه نعمل فيها ايه نخليها في فصائل شويه ناس متناحره وكده وبعدين نبدا نمدهم بما يتناحرون عليه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نمدهم بما يتناحرون عليه واخد بالك وغالبا بيبقى في الباطل الكلام ده لان مفيش حق يبلغ في التناحر الخطر كان ابو العباس سريج الشافعي يناظر بعض اهل العلم اظن حد من الاحناف او غير المهم يعني كان في كان عصريه كان بينهما من المناظره الشيء الخناقه في المناظرات كل المسائل يتناظروا فيها ويكتبوا ويعملوا حاجه جامده جدا فلما مات هذا العالم جلس ليأخذ العزاء أبو العباس سريج كأنه بعض أهل بيته فمش ممكن في الحق تلاقينا نتطور إنما في الباطل نتطور لأن الباطل أصلا وهج نار نار ما بي هو لوحده تلاقيه بيولع العلاقات فخطتهم بيعملوا إيه مثلا يوم في الموضوع ده الناس بقى بدأت يحصل فيهم تناحر يوم يديك سلاح يمدك بالسلاح يدخلوك من اي وجه بقى المهم ان ايه آه تلاقي كل بقى الصغير والكبير وكلهم معاهم سلاح وسلاح كبير حاجة يعني حد كان بيحدثني بالأمس في منطقة كده واحد آه واحد واحد آه اتخانق خناقة كان في خناقة دخل جوه نصب مدفع هون طب يعني حتى اللي بيكلمني اللي بيحكي لي ده بيقول لي أنا أصلا كنت في الجيش مدفعية فالهون ده لما يبدا يدمر حد هو بيكلمني على ان ده قريب من حلوان عندنا بيقول لما يبدا يدمر حد يدمر حد مثلا في رمسيس يعني هو مش يعني حتى اللي هو بيضربه اللي قدامه مش هيضربه بحاجه ده هو هتلاقي ناس بقى اتدمرت في ال... فتصور العقليه دخلت بقى الحاجات دي انت بقى تقول لي اصل ليبيا مش عارف كان فيها القذافي عامل سلاح كتير جنبنا مش عارف المهم ان دخل وخلاص الناس الفطناء يعرفوا كده يعملوا ايه يسمعوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن ذكر السلاح مش كده اول حاجه السلاح عشان ما تبقاش فتنه عشان ما تتطورش حتى انه في بعض الفتن المحتدمه ندب اليك ان تقتل في بعض الفتن المحتدمه ندب اليك اللي هي الفتنه ايه اللي هي خلاص بقى العالم بتموت بعض كلها فندب اليك قال لك خلاص اقعد اعتزل الناس ديت وما تدخلش معاهم في فتن قال له طب لو دخل عليا بيتي قال فاعتزل الى حجرتك يعني دخل جوه الصلاة خش أنت جوه أوضة النوم دخل أوضة النوم قال فكن خيري ولد آدم من خيري ولد آدم المقتول صح ولا لا ده أحيانا مش اوعى اوعى تسيب التمرد يموتوك ده أحيانا أحيانا بيحصل ده ف... واخد بالك فإذا اللي أنت فيه ده بينذر بإيه بينذر بالحرب الأهلية ده العالم بتتخانق مع بعض يعني لو واحد قال للواحد بم يروح مطلع المسدس ومديله تصور مفيش خلاص بقى مفيش موضوع بقى المطوه والحاجات دي بقت موضه دي انت لسه عايش دي بتتحط في المتاحف دلوقتي انما دلوقتي بال بالحاجه صعبه جدا فالكلام اللي زاد بقى ده اه زادت المساله زادت بالشكل ده فعشان كده هم دول حمقى لا يفقهون او انهم يريدون ذلك يعني هو عاوز فعلا المساله بقى ت... تبعد وتعمل على كل حال أيها الإخوة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها مين بقى أطفأها الله فلازم على رأس الحلول كده كل ما تيجي تحل حل تقول إيه تقول الله عز وجل نروح المتوجهين بقى لأصحاب القرار يا جماعة مش عايزين خمر لو سمحتوا مش عاوزين شيعة قاعدين يشتموا في زوجات النبي وهيعملوا لنا حسينية وبيقدنوا أذان الشيعة مفيش حاجه اسمها واحد داخل واحد داخل كده معاك وده العمليه سياسيه فقط ولن تكون واول ما هنلاقي خطر هنقول لهم اطلعوا بره ازاي فهم دي تيجي ازاي ما دي مش هتيجي هتبقى بهوائك ما حدش يقول ان انت تحط الخطر وبعدين وبعدين تبدا تلمه ما ده مجهود برضه بيضيع الكلام دوت ايها الاخوه اظن ان هو ده اللي المفروض نحط ايدينا عليه صح بقى مش مش مش الكلام في الايه في الباقي ان انا اقف في وشك وتقف في وشي سهله بسيطه مش كده لكن ينبغي ان يكون للمرء عقيده لازلت لسه اسمع لحديث عن غزوه مؤته ولا زالت في دماغي المجاهد لا ينتصر الا اذا اراد الموت وهي دي عقيده الاسلام في الجهاد مفيش حاجه اسمها تقول انا جاهد عشان اخد ارض واكسب واحكم مفيش الكلام ده كل المجاهدين بيطلعوا عشان عشان يموتوا عشان كده فتحنا الدنيا كلها كل ما العقيده دي تضعف وتبقى عاوز دنيا كل ما تتغلب ويبقى النصر عنك ويبقى النصر عنك أبعد قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسين شفت لما كانت في عقيدة في قلوب أمراء المؤتة حصل إيه؟ ما, ما سهم له الدهر وصفق لروعته التاريخ صح ولا لا؟ سيدنا عبد الله بن رواحه واقف وجرح جراحات فقالوا له خد عرق عرق ماسوره كده عليها شويه لحمه يعني زي فردة كارع كده بتاع عرق شد به أودك فنهس منه نهسة أو نهستين خد أطمتين بطرف سنانه كده وهو بيمضغ سمع الحطمة في جانب الجيش الجيش بقى كبير بقى كنا 3000 واحد فسمع الهيصة في الجنب كده فقال وأنا ها هنا الناس بقى قاعدة جاية تسابق على الجنة وأنا واقف هنا راح رامي العرق من إيده وانطلق حتى قتل رضي الله عنه قال بعضهم رأيت طلحة رأيت عبد الله بن رواحه قد شتر شطرين دخل في مراحل الخطر لحد ما ايه لحد ما اتشق نصين تصور سيدنا جعفر رضي الله عنه لما سيدنا جعفر دخل دخل في قلب معمعه الفرسان كده وفضل يقاتل يقاتل يقاتل يقاتل لاني ان ابقى خفيف لما انزل مع الفرس نزل مع الفرس لقى حد من حد من الروم عايز يروح يركب الفرس بتاعه وراح عامل ايه فعقر فرسه كان أول من عقر في الإسلام راح مطير رقبة الفرس ثم جاهد رضي الله عنه حتى حتى قتل يبقى أنت يبقى أنا حتى عارف ثابت الأقدام عارف أنا هعمل إيه ليه وهحكم عشان إيه وهتكلم ليه وهسكت ليه مش كده ولا لا هو ده موضع لازم نقف عليه فلذلك أيها الإخوة نحن نريد ارتباطا بالله عز وجل لما استغلق حصن تستر انا بقول لك كلام تاريخ اهو عشان ما تقولش احنا بقى احنا بنتكلم في المعمعه والحرب والنووي وانت بتقول ادعوا ربنا اه لما اغلق حصن تستر على المسلمين واللي كان محاصر حصن تستر ده ابو موسى الاشعري وابو موسى الاشعري قائد اقرا عنه وانت تعرف يلف له يمين شمال مش عارف يفتحه انتهى فعمد الناس الى البراء رضي الله عنه براء بن مالك وقالوا يا براء اما انك رجل مستجاب الدعوه طلباتكم قالوا له ادعي لنا ربنا يفتح لنا طب ما انتوا فرسان هو فين ده ده ده فرسان فرسان والحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه دخل في مخاضة عام فيها كان معاه 500 ولا 300 ما طلعش منهم الا 80 عمرك شفت ميه تموت بالشكل ده وخاضها ودخل فيها يعني كان معانا الاسباب ومعانا القلب والجرأه وكل حاجه لكن اول حاجه لازم يعقد بصرك الى السماء عشان تتحل المعادله فقال البراء اللهم افتح لنا هذا الحصن وأمتني فيه شهيدا ففتح الحصن له البراء رضي الله عنه ووجدوه شهيدا بين ال- بين القتلى رضي الله عنه واخدين بالكم يا اخوانا امبارح كنا بنحكي عن أرطبون الروم لما واجه عمرو بن العاص رضي الله عنه فضل يحاربوا عمرو بن العاص ده ما بن- ما بنغلبش ولا بنتغلب يعني يعني بنخش يموت من هنا ويموت من هنا ونرجع فعمرو بن العاص قال لا دي معادلة تانية دي, دي في حاجة ربانية في حد يقول كده بقى عسكري دول قادة العساكر بتوع الدنيا دول اللي خططهم بتدرس في أوروبا لحد النهاردة قال لا ده في حاجة تانية فأرسل رسوله إلى الأرطبون وقال له اسمعوا هيقول إيه الأرطبون بقى وهو بيتكلم مايل على واحد كده وقال له إن عمرو بن العاص لن يفتح هذه البلد أمال مين اللي هيفتحها قال يفتح هذه البلدة نجد في كتبنا أن من يفتح هذه البلدة اسمه على ثلاثة أحرف عمرو بن العاص عارفين انتوا في واو لا بتتنطقش دي واو عمرو لما علم بذلك عمرو رضي الله عنه بعت لسيدنا عمر على طول قال له اني اعالج عارف ان هو اني اعالج حربا صدوما كؤودا فرايك فركب عمر رضي الله عنه وكان الفتح يعني الكلام اللي انا بقوله ده ليس بدعا من الايه ليس بدعا من القول فالناس دي بتقف يعني آه، لازم الاخوه يكون لهم مع الله عز وجل علاقه وطاعه يرد الله عز وجل بها عنا كيد الكائدين نسال الله عز وجل ان يك... ان يقينا كيد الكائدين وأن يجعل بلادنا طاعة وحكما بشريعته سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين فإذا قال القائل كيف أسرد شعبان ثم أدخل فأسرد رمضان تيجي ازاي دي مش هقدر هقول لك لو من كان من كمك مش هتقدر لأن أنت ما تقدرش تعمل كده فعلا لو كان ب- بقوتك مش هتقدر إنما إمتى تقدر لما تتوكل على الحي الذي لا يموت يبقى العن... يبقى الموضوع بتاع التوحيد بتاعنا بقى شرك التوكل والكلام عن التوكل ليه علاقه برمضان ولا لا؟ انك تعرف كيف تتوكل ولذلك احنا بعد ما اتكلمنا بقى الكلام الاكاديمي بتاع التوكل معنى التوكل وشرك التوكل شكله ايه واللي يخرج من المله واللي ما يخرجش واللي يؤدي الى ذلك والت... والتوكل الفقهي الذي لا بد منه في العقود والكفاله والوكاله ها قلنا بقى نضرب لكم مثال قبل ما نغادر الحته دي لان احنا عندنا كمان حته كمان اللي هي الحكم بقى انزل الله عشان لازم يبقى عندك شفافية في ذلك اللي انت تستفيدها هو انت مك- مكلف انك تحكم بما انزل الله ولا مش مكلف والحكم بما انزل الله ده ممكن يبقى يعني ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده مبهوأ ولا لازم هو بما انزل الله بس ده كلام على الأقل تبقى قناعتك أنت فاهمها إن شاء الله عز وجل لا نتحدث فيه أو أن نرجئه لأن أنا كنت عاوز أتحدث في أسرار الصوم فلعل مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى يسر الحال نرجئه لبعد ال- بعد شهر رمضان بقى ان شاء الله وعليكم خير نسال الله عز وجل ان يبلغنا في مراضيه املنا فقلنا نتحدث عن حديث الرجل المتوكل الاسرائيلي اثنين من اعاجيب بني اسرائيل توكل على الله عز وجل توكلا عجيبا وخليني انا اسمع لك الحديث نصه من اول من تاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ع- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يسلف مالا فسأل بعض فسأله بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بكفيل فقال كفى بالله كفيلا قال سبحان الله صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحب المال ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل اليوم الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف فانصرف بالألف دينار راشدا الحديث ده أيها الإخوة عجيب جدا راجل قال للواحد سلف لي نص مليون جنيه نص مليون جنيه 500 ألف جنيه 500 ألف جنيه مش كده نص مليون جنيه الراجل قال له فين الوكيل قال له كفى بالله وكيلا واحنا كنا واقفين خلينا بس عشان ما يعني ما نشبقش ده لكن في جملة الحديث كده قال له كفى بالله وكيلا فين الشهيد قال له كفى بالله شهيدا قال له سبحان الله صدقت راح مديله النص مليون جنيه خده ومشي راح يتاجر جه في اليوم اللي يأديله فيه لقى البحر بينه وبينه مفيش طريقه الا البحر لقى البحر هايج ومفيش سفن بتمشي ما عرفش يعديله وهو مرتبط معاه وال... وال... وهو حاسس بقى ان انا ان انت رضيت تديني مش عشاني قال لله اه بقى رضي بالله طب انا بقى حاجه لما هو رضي بالله وانا انتسبت الى الله او ما اعمل كده فضل يلف ويدور اجيب له منين اعمل له ايه راح مع القاش راح جايب خشبه وفتحها وحط فيها النص مليون جنيه وكتب كتاب وراح قافل عليها كويس وجد زجج موضعها مسك موضعها كده ظبطه وراح رميها في الميه عشان تعدي عند الراجل التاني طلع يدور عليه ما لقاش حد فلوسي راحت جه يروح لقى خشبه قال ما روحش بقى فاضي راح واخد الخشبه معاه بينشرها عشان يحطها في الفرن يولعوا عليها لقى 500 آه، لقى ال 1000 دينار ولقى آه، خطاب مكتوب معاه رساله مكتوبه من الرجل جاله الرجل قال له قال له انا انا اول مره اجي لك دلوقتي ما بعتليش حاجه في خشبه الراجل مش عايز يقول له بقى طبعا لان دي معامله مع الله و... ولا يتعلق عليها حكم فقهي يعني، كما ساذكر لك فقال له ارجع بالألف دينار راشدا فإن وكيلك قد أدى عنك قال أبو هريرة رضي الله عنه فقد رأيتنا نتمارى بعد ما النبي حكى لهم الحكاية دي الصحابة قعدوا مع بعض يتكلموا بقى وهو ده الخلق اللي انت تورثه من الصحابة لما تسمع حاجة زي كده خلاص سمعت درس وروحت لا ده انت تفضل عايش مع الاثنين دول وانت مروح وتفكر فيهم وتتصور الراجل عمل ازاي اداله الفلوس هل انا ممكن ادي الواحد 20 جنيه من غير ما يديني اي ضمان كده ممكن لا يا راجل لا مش يعني صعبة ولا لا الراجل اداله نص مليون جنيه تصور وفزع لما سمع هو طلبه الأول على القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية بتقول لازم يكون في شهداء ولازم عقد ونمضي واحد يضمنك اه قاعدة فقال له فين الضمين ما فيش ضمين كفى بالله وفين الشهيد قال له كفى بالله فالتاني يقول له سبحان الله صدقت حاجة عجيبة جدا كما سنعلق عليها إن شاء الله سريعا وإن كان الحديث ده ال- الواحد كان نفسه يستثمر الأيام الفائتة إنه يقضيها كلها معاه الدروس الفائتة دي إنك تقعد و- وتقعد جنبه يعني في الحقيقة لكن أيها الإخوة ده هيدينا بس انطباع إنك تبطل تقول أنا هعمل لأنك من كتر سبب فشلك إنك قاعد تقول أنا هعمل وهصحى عامل وهسوي ومش عارف ايه وال- والكلمه اللي اشتهرت بينا الثقه بالنفس بقى انا هي النفس ديت اللي موداني في ابو نكله فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله تصور ادي نفسك دي ايه اقول الثقه في- انا اثق فيها انما تصحيح العباره دي تبقى ايه الثقه بالله الثقه بدينك انا واثق ان ديني انا واثق ان ربنا هينصرني انا واثق انما لا ارجع على نفسي الثقه بنفسي ايه ده كلام فكل شويه لما تتكلم انت الكلام دوت ولازم تخوض وال... والماده بتاعه التنميه البشريه اللي انتشرت بين الاخوه والبرامج بتاعه التنميه البشريه اللي انتشرت اكمن اللي بيقولوها احيانا يطعموها بايات من القران وكده احيانا يدخل عليك منها مداخل مش سليمه بت... ب... برضه بتبقى مع... في عقيدتك م... مش سويه بتضعفها والتوحيد زي ما ذكرت لك وأذكر لك كثيرا من كلام ابن القيم رحمه الله قال التوحيد أصفى شيء وأنقى شيء ويضره أي شيء أي حاجة عشان كده لما الراجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت قال له إيه أجعلتني لله ندا واو واحد واو بس حرف واحد خلاه قال له لا ده شرك اللي انت بتقوله ده ما تكلم اتكلم كويس الكلام ده غلط واخدين بالكم يا اخوانا فعلتها هي قضية التوكل دي ان انت لو توكلت على الله حق توكله ستصير منطرحا على بابه دوما العصفورة بتخرج الصبح من الوكر بتاعها بتقول للعيالة احنا راجعين بأكل بدليل ايه اللي بتقول للعيال اقول له يعني انت بتفهم لغه العصافير مين اللي قال لها احنا راجعين باكل ان العيل اول ما بيشوف امه جايه مش انتوا بتشوفوا الحاجات دي الله يفتح عليك اهو كده يا سيدي بيفتح بقه اول ما شاف امه جايه يعني امه كانت معاه فتح لها بقه مفيش اي اخ من هنا كان عصفوره قبل كده امال الاخوه ليه بص مش احنا متفقين ان احنا بنفصل 10 ونص ولا ده في العزيز بس ولا ايه يعني المفروض نقعد لحد واحدة ونص النهارده لا صح مش بيبقى مش بتلاقي العصفوره قاعده جنب امها مفيش حاجه خالص تخرج العصفوره وهي راجعه تلاقيهم ايه فتحوا بقهم وقعدوا يتنططوا اصل جايه معاها اكل مين اللي قال لك سيدي سيدي قال لي هاكلك كل يوم وانا مش عبد عنده ولا ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خماصا وتروحوا بطانة بط... عارف شو كمان بطانة ايه من البطنة يعني واكلة وشبعانة شبعانة وبتأكل عيالها كمان بس توكل الله حق توكلي عشان كده يا اخوانا الحاجات دي لازم تاخد القاعدة مني النهاردة وتعيش بعد كده حياتك تتمرس التوكل تتمرس التوكل على الله كان الصحابة قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا ولا حد فكان الرجل يسقط منه صوته معاه عصايه كده بيضرب بيها الفرس يقع على الارض ما يقولش لحد ادهوني ينزل يجيبه هو طب فيها ايه لما اقول لحد ادهوني وده هياثر على عقيدتي اصل التوحيد لطيف خليني انزل اجيبه انا واحفظ على نفسي اني ما اسالش حد حاجه كنت قاعد امبارح اتمتع اتمتع وانا قاعد اقرا في سيره الشيخ محمد صديق المنشاوي تصور عاوزين نعمل سلسله في القراء من اول بقى أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه القراء اللي خدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت نازل كده لحد القراء بتوع الإذاعة بتوعنا والقراء المعاصرين وعايزين نعمل لهم تراجم لأن عليهم عندهم حاجات جامدة جدا في الحقيقة حاجة فالشيخ صديق السيد اللي هو أبو محمد الشيخ برضه كان مخرج كبير أخوه بقى أحمد السيد عم الشيخ محمد صديق المنشاوي الملك فاروق بيقول له تيجي تقرأ عندي قال له بس بشرط في السرايا يعني قال له بشرط قال له بشرط ايه قال له مفيش ولا قهوة تلعب طاولة ولا يشربوا قهوة ولا يتكلموا وانا بقرأ هو كان بيتقري في السرايا ويتذاع في الراديوهات القراء دول فقال له مفيش حد يعمل كده ابدا فالملك قال له اذا علي ان اعين على كل مقهى حارس ما انا هقول هقول للناس ما تعملوش يقولوا لي حاضر يعني فقال له نعم اه اعمل كده شفت شفت بقى الفرق بين المصالح والمفاسد وبين بتوع زمان هو بيحافظوا على الدين ما هو انت النهارده لو قال لك كده تقول لا المصلحه ان احنا نقرا قران عشان نسمعه بس بيلعبوا طاوله من المصلحه ان يسمعوا يعني انا هفضل اقول له بقى دلوقتي اتلو عليه القران الكريم وهو قاعد دش دبش ده ايه ده بقى اسمه ايه ده يا عمي مش الاحسن انه يسمع بدل ما يسمع لا ان شاء الله ما سمع بس يوقر القران فقالوا لا انا ما اقدرش اعمل كده فان هذا يتعذر علي الملك فاروق قال له كده فان هذا يتعذر علي عارفين الشيخ بقى السيد قال له ايه احمد قال له وانا ايضا القراءه عندك على هذا النحو تتعذر علي قال الله عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وراح سايبه وماشي بس دي كانت الإذاعة بدل ما يقرأ فيها واحد مبتدع وانت تبقى اشغل انت المكان صح انا بقول لك الحاجات اللي بوسوس لك اصلا ما دي الوسوسه انا لسه قاعد والله والله يا اخوانا الواحد احيانا بيكلم نفسه يعني فعلا راجع عليه عشان كده انا بقول لك سيبك ما تسمعش بقى حاجه تاني ولا تتفرج على حاجه تاني ولا ت... والتليفون قل منه وتعود تقفل التليفون وتعمل خارج الشبكه والحاجات دي اتعود على كده اهدى بقى وصفه لله عز وجل في هذه الاونه والا اللي بيدور حواليك ده يقسي قلبك يتعب قلبك والله جرب يوم واحد اللي بقولك عليه ده ما تسمعش حاجة ولا تتفرج على حاجة ولا تفتح التليفون خالص وهتشوف قلبك حصل له ايه فالواحد بيدور في خلده احنا حن... ال... ال... ال... ازاي هنيجي بعد كده نقول التبرج حرام بعد ما قعدنا مع مذيعات متبرجات انا اقدر اشخط كده واقول التبرج حرام على المنبر ما انت كنت قاعد زي الشيعة كده يطلع الاخوه النهارده يخطبوا على المنبر تنزل يقول لك ما انتوا جايبينهم واحنا جايبينهم من عندنا ده ده احنا كنا زمان ما فيش عندنا شيء مش كده ولا لا بيقول لك الكلام ده النهارده تقدر تقول على ال- ال- ال- اللحيه وفرضيه اللحيه ولازم تلتحي وتعمل والعالم قاعدين بقى لهم كام شهر مرميين في الشارع نفسهم حد يسمع معاهم احكام قضائيه ما حدش بينفذها لهم تصور و- ودي ضمانه اصلاح ال- الجيش والشرطه اللي انت خايف منهم خايف لحسن يعمل معاك حركه ولا حاجه مش كده ولا لا يا اخوان لازم تتمرس هذا التوكل بقى يبقى عندك شوف الشيخ قال له ايه لا او ده فقه الكرسي المنبر ده يشهد عليا ان قلت الكلام ده هنا قلت لك ان فقه الكرسي عشان عشان الكرسي يبقى تحتك متين انك تبقى مستغني عنه قالوا لعمر بن عبد العزيز تعالى بايع قال مش هبايع ما خلاص سليمان كاتب ورقه باسمك رجاء بن حيوه قعد معاه وقال له اكتب البيعه لعمر بن عبد العزيز من بعدك وهذا نص اجمع المسلمون على صحته ان الخليفه يامر واحد بعديه وهو عند موته ده اجماع كما قال ال- ال- الجويني في الغياث الامم ده كده بيعه صحيحه دي اطلع بقى عشان الناس تاخد منك البيعه رؤوس الناس في المسجد وبعدين ننشر بيها في الافاق طيب جه يقوم اتعثر ووقع على وشه وفضل يبكي وكانت حاجه صعبه ولما طلع قعد على المنبر حمد الله واثنى عليه ثم قال لهم اما انه ما كان لكم في عنقي من بيعه فقد احللتكم منها فشانكم ونقبض ونسي راحوا ماسكين فيه يقولوا له بس اقعدوا احنا عاوزينك وابرم له الامر ده هو ده فقه الموضع ده فقه كده ومن فقهه في بعض مواضعه انك ما تسيبوش لحسن بس حد يحمل يقول لك ما حلوين بقى تمر ده لا ما في- من فقهه انك ما تسيبوش قال عث- آه، عثمان رضي الله عنه ل آه، لعبد الله بن عمر قال له ان اهل مصر لما ف- خرجوا عليه بقى وعملوا له قال ان اهل مصر ير- يراودونني على ترك الخلافه اتركها وطبعا عثمان ما كانش هيسيبها بس هو كان بيختبر عقل آه، سيدنا عبد الله بن عمر مستشاريه يعني أتركها قال لا قال لما قال ستصير من بعدك سنة كل حد مش عاجبه خليفة يروح إيه منزل عشان كده برضو من من, ال- من الكلام اللي موجود أنت عايز مين بس أنا عاوز فلان ولا فلان ولا علان دول اللي يبقوا موجودين في خلاص خد حطهم يومين ثلاثة وهنروح إحنا كمان نتمرد وننزل مش عايزين وعايزين مين أنا عايز فلان وفلان وفلان يومين ثلاثة يروح نازل لك هو كمان نفضل بقى في السيجة دي نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم فعايزين نتمرس التوكل أيها الإخوة نتمتع بالتوحيد أن تكون دائما منطرحا على باب الله عز وجل قلت لك قبل كده كنا قاعدين في مجلس لبعض أهل العلم وبيكلمونا على موضوع كان أول بقى كانت لسه يا دوبك قناة الناس دي طالعة كده فكان بيجي بعض ال- ال- الدعاة وقاعدين الناس بتوع بتوعهم وجايين عند بعض مشايخنا الكبار وبيقولوا احنا عاوزين آه، عايزين نشتغل فقاعدين بنشرح البرامج شكلها ايه وهنعمل ايه ونسوي ايه عشان احلال ال ال ففضلوا ماشيين كده الشيخ خلاص مستعد يا فلان مستعد مستعد مستعد مستعد لحد ما جه عند شيخ من المشايخ فقال له مستعد قال له لا حول ولا قوه الا بالله كلنا قاعدين ايه مستعد ان شاء الله بالذات انا بقى انتوا عارفين اني مستعد اه امال ايه كده فجاء عند الشيخ ده والله العظيم يا اخوه صدمني الكلام ده من سنين طويله اتصدمت ولا زلت أذكرها وجابها ازاي دي أو ده الانطراح بقى تقدر ولا تقولن لشيء تنوين تنكير أي حاجة إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله مفيش حاجة تتقال إلا أن يشاء الله هو ده بقى الانطراح أنك تنطرح على بابه سبحانه وتعالى وهو يدبر لك أمرك سبحانه وبحمده الشاهد أيها الإخوة إن احنا اتكلمنا في اللقاء الأخير تذكرونه عن أول الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس شغلته إيه؟ بيسلف فاكرين احنا قلنا فايدة من الح- من الحتة دي إيه؟ قلنا إيه فايدة إيه؟ اه ان ان الر- اه ان ان انك انت تدور تشوف انت تنفع تعمل ايه برضو من جمله خطر سماع الاخبار ديت ان احنا بقينا كلنا نقيده او مديحه يعني انت هتقول ده حلو وجميل او وحش ومش عاجبني مثلا يعني فتحولنا لكده مع ان احنا ما عملناش حاجه السلف كانوا لا تيجي عليهم محنه من المحن سيبك بقى من الملك والرئاسه والكلام ده تيجي مجاعه مثلا تقرا في السير كده سير ال- العلماء يقول لك انفق في المحنه كذا كذا ألف دينار لا الدنيا جاعت راح مطلع مش مستني بقى اما الوزير يروح يقول للفرن ابوس ايدك اتعدل ولا اعمل انا اقدر اعمل اروح اخبز على حسابي واشيله على كتفي واروح اديه للناس مش كده ولا لا هي- اهو دي بقى الايجابيه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله والشيخ محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده بس هو حاجه ومحمد عبده حاجه ثانيه فالقصد يعني ان الشيخ محمد رشيد رضا كان بيعمل مجله المنار جه في يوم بيوزعها كان بيوزعها على العربيه كارو جه ما لقاش الحمار اعزكم الله بيلف الدنيا كلها بالعربية يوزع على الناس ما لقاهوش طب اعمل ايه مسك هو مكان الحمار تصور وساق العربية كر وفضل يلف بيها في ال هم اللي لما انت بتجيب ليه انا عارف الاخوة عندهم عندهم حركات القرعة دي بينطووا على نية وحشة قوي يا احمد فالرجل دور انا ممكن اعمل ايه لان انا معايا محوش لي بتاع 50000 جنيه 100000 جنيه معايا طب ما اشغلهم اضافه الى تجارتي تكسر معايا كام الف يجي لي اخ مزنوق عايز استلف فلوس بدل ما اوديه على البنك ويضحكوا عليه ويمصوا دمه اقول له خد عايز كام عايز 5 6 10000 جنيه خد 10000 جنيه وادهم لي 10000 اديني كل شهر 1000 كل شهر 500 كل شهر 200 ونشتغل مع بعض بقى هو ده دور لقى العمليه دي الراجل ده بقى مارس هذا الإيمان زي ما شوفوا يا إخواننا زي ما بقول لك كده بداية الطريق اقتحام تقتحم تقف جنب الباب طخ راح خابط الباب وقف جنبه كده لو فضلت جنبه أي فتنة تعمل فيك إيه ترفسك بره تاني أمال تعمل إيه بقى برضو كلام ابن قدامى اللي قلناه للإخوة في الزيتون أن ابن قدامى بيقول وليس المقصود من الرياضة أن تقصد لذاتها وإنما المقصود منها أن يسير المرء بها إلى الله عز وجل كالدابة التي تروضها المقصود منها أن تركب كان عندي فرس بيعض مسكته فضلت اهذبه اهذبه اهذبه لحد بقى يتركب وما بيوقعش حد من عليه وما بيعضوش لما بقى كويس سبته ده عقل ده او صحيح مش هيعض حد دي مصلحه بس قليله بالنسبه للي انت تجنيه منه اركبه وامشي بيه اقطع عليه المراحل وخلص بيه مشاويرك مش كده فالمقصود من النفس ان انا عايز اصوم شعبان عايز اصوم رمضان ليه لازم ساعة المغرب أقعد جنب العمود ده لكن ظهري كده ألاقي نفسي متمتع بتوحيد الله عز وجل كأني شايف الملائكة كأني سامع انقلاب السماء وهي تحتفل بشعبان ودخول رمضان كأني كأني كده ودون ذلك مش هينفع فالإيمان بيبني الراجل ده بدأ راجل تاجر بس هو ده اللي النبي ذكروا بيه العمل بتاعه حلو حلاوة عمله فين تاجر ما عندوش حاجة إلا كده فضل يسلف ويستلف يسلف ويستلف فضل الإيمان يكبر قلت لك بقى في آخر كلام قلته في اللقاء اللي فات أنه حصل إيه أن كيف كيف يزيد الإيمان إلى درجة أنك يقول له هات لي وكيل قال له كفى بالله وكيلا أول ما قال له الله راح الراجل عمل إيه قال له سبحان الله اكتب شيك قال له شيك كل في كتاب مكتوب عند الله عز وجل قال له سبحان الله لما سمع اسم ربنا أجله ورضي يديله نص مليون جنيه من غير ولا ورقه ولا شهيد ولا كفيل ولا حاجه خالص بل لما وقف على البحر زي ما هياتي وقف على البحر عمل ايه بص يا جماعه ما لو شفتوهوش يا ما شفناهوش يا علم ما شفتوهوش لا ما شفناهوش عمل ايه قال اللهم اللهم اني كنت قد اعطيته لك انا رضيت اسلفه علشانك لاجلك اللهم اخلف عليا خيرا يا رب اخلف عليا في فلوسي بس كده ولقى خشبه قال لما اجيبها نحتطب بيها في البيت نولع نعمل لها رغيفين عيش ولا حاجه تصور برود قلبه نص مليون جنيه راحوا شوف قلبه بارد ازاي ليه وما بكم من نعمه فمن الله مش بتاعتي كنت مره قاعد عند شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه وبعدين اتصلوا بيه في البيت شويه يخش ويطلع والشيخ مش من عادته كده فالخاص لقيته بيحكي لي قال لي بنتي جوزها سرقت من العربيه الصبح امبارح فزعلانين دخلت البيت لقيت والدتها بتقول ان زعلان فزعلانين العربيه اتسرقت لسه جايبينها فاتصل فاتصل بيهم زعلانين ليه؟ العربيه بتاعت جوزي اتسرقت امبارح انا طب انت زعلان ليه؟ العربيه اتسرقت يعني هو ده قال له قال لها ما هو انت زعلانه علشان مفكرين ان العربيه دي بتاعتكم انما لما تاخد بالك ان العربيه دي جات لك من عند ربنا مش دي يا اخوانا حقيقه ولا ولا حد مش عاجبه اللي انا بقوله ممكن حد من اللي قاعدين يقول لي اتكلم عدل يقول لي كده عشان اروح قايم مكسره واريحه من حياته لا صحيح الكلام ده غلط مش الكلام ده نطق به القران ولا ده من دماغنا قال الله عز وجل وانفقوا من مال الله الذي اتاكم يبقى الفلوس اللي في جيبك دي بتاعت مين مش بتاعتك مش دي حقيقة ولا مش حقيقة ودليل ذلك انك في احلك المواقف ما بتروحش معاك اصل مش بتاعتك احلك المواقف القبر اروح القبر فاضي والعالم اللي دخلت أكل وشرب مع الميتين أضحكوا عليهم الدنيا صح ولا لا وبقى الحرامية يستنوا لما ينزلوا ينبشوا وياخدوا ال- وياخدوا ال- الأطباق والحاجات الذهب والكلام ده أكل وشرب إيه اللي بتنزلوا معاه بيسيبني وبيمشي يبقى ده كان بتاعي كانت حاجتي عارف ايه الحاجة اللي ملكك الحقيقية بقى العمل بس هو ده اللي أول ما ت- تفزع والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون أول ما تفزع كده تلاقي منكر ونكير داخلين بيشخطوا فيك هتلاقي اللي يقول لك ما تخافش ما تخافش دول يشخطوا في حد تاني خاف إنما أنت ما تخافش فإذا رأيت وجهه هي بس هديت يقول لك أنا عملك الصالح ما تخافش ساعة ما يشخط فيا منكر ونكير يقول لي قول له رد عليه قول له هيقول لك من ربك قول له ربي الله مش الراجل اللي بيلقن فوق بقى عشان كده بيبقى الواحد متخيل لما يموت حد من الصالحين والتاني قاعد فوق آه، آه، آه، دماغه بقى على قدها يا فلان يا ابن فلانه اذا نزل لك هيجي لك دلوقتي راجلين وهو ما يعرفش جاي من الراجلين دي هيقولوا لك آه، من ربك وما دينك و- ببقى كاني بالرجل الصالح تحت عايز يقول له ايه وانا مستني لما انت تقول لي ما خلاص قال لي ما هو قال لي ما انا نزلت لقيته قاعد جنبي قال لي مش كده ولا لا يا اخوانا يبقى المال ده مش بتاعك فهي مسألة إن الإنسان إنك تعرف إن أنت مملوك وأن لمالكك حق التصرف فيك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رضوان الله هو إيه هو إيه يشري دي؟ يعني يبيع العلماء بيقولوا يشري دي كلمة من الأضداء في كلمة كده بتستعمل حاجة وضدها كلمة واحدة فيشري تستعمل اشترى وإيه وباع فمن الناس من يشري يعني باع نفسه مش انت بعت نفسك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم انت داخل عليك شهر شعبان حصوم ال 30 يوم بس انا هتعب وانت مالك يا نفسك دي مش بايعها لما تبقى تخش في التعب بقى تعبت بجد نقول لك لا حافظ عليها لان اللي شاريها شرط عليك ان انت لما تتعب قوي تبقى ت... لكن لكن ضرر يسير ما هو مفيش حاجه بتحصل من غير ضرر صح ولا لا التوكل ايها الاخوه فالراجل ايمانه بقى طلع فضل يعلى شويه بشويه إيه يعلى ازاي بقى لما ترى في طاعتك احنا خلاص فاضل لنا 10 دقايق على 10 ونص ونخلص وبالمناسبه بقى ال ال هذا الدرس من هنا بقى وطالع ان شاء الله لحد اخر شعبان ان شاء الله احيانا ربنا عز وجل عايزين ياخد بلاش اسئله هنسال في ايه صح بص ما فيش حاجه طارئه عندنا ان احنا نسال فيها والمسائل الفقهيه بفضل الله كل ال- دلوقتي مشهور بقى هتلاقي فقه الصوم بيتقال كتير فهتلاقي الاخوه عارفينه وكذلك بعد الدرس بلاش نقعد كمان ساعه بعد الدرس يعني ايه ارفقوا بي وارفق بكم يعني بحيث إن الليل بقى قصير تلحق تروح تعمل لك حاجه هتصحى صايم مش كده ولا لا هتبقى تعبان فخلونا نستثمر الوقت ده نسال الله عز وجل ان يبارك لنا في اوقاتنا ازاي الايمان ايها الاخوه بيزيد بقى بحيث ان فوجئنا لقينا ان الراجل ده وصل ايمانه الى حد لا يستطيع ان يستمع فيه الى السبب ابتداءً مش احنا قلنا في فائده هنا ان الرجل لما قال له ائتني بشهيد ما استحملش الكلمه دي صح والكلام ده لما نجي له هقول لك بعض ادله عليه ان الموحد اللي كل ما التوحيد يصفو كل ما تلاقي نفسك مش مستحمل حد يكلمك في الاسباب الاول لازم عشان يكلمك يكلمك عن ربنا الاول وبعدين يكلمك في السبب ما مش مستحمل ان السبب يجي الاول فلما قال له فين الشهداء كانه شهداء انا ما اعرفش الا الشهيد هو الله كان عايز حد يقول له الاول ايه يقول له مثلا والله عز وجل شهيد علينا وبيني وبينك وبتاعته تخليه ايه يهدى وبعدين تدخله الفقه انها مش هيقبل الاسباب قبل كده تصور وصل الى هذا الحد بالشكل ده وشفافية التوحيد وتعظيم الله عز وجل إلى هذا إلى هذه الهيئة اللي قلت لك إن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده مصيبة صح ولا لا؟ هو النبي بيخطب على المنبر قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال فادعوا الله لنا مفيش مطره عيالي ماتوا المعزه ما بتجيبش لبن ولا البقره عزكم الله والزرعه اتحرقت انا بقيت صفر انا بموت دي مصيبه كبيره ولا صغيره ده كبيره جدا اي انسان عايز يتكلم عن فقه الدعوه يقول ايه لما يجي لي واحد يقول الكلام ده ويغلط وهو بيتكلم حتى لو غلط في التوحيد انا هاخد ودي معاه لحد ما يهدى ونحل له مشكلته اول مشكلته تتحل اقول له انت غلطت في كلمه الفلانيه صح ولا لا لكن النبي ما طقش على التوحيد انه يدخلش ما قدرش ما قدرش يا جماعه مش قادر فدخل الرجل وقال هلكت جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال فادعوا الله لنا فانما نستشفع بالله إلى- بك الى الله وبالله اليك اول ما قال له بالله اليك راح النبي ايه احمر وجهه ودارت حماليق عينه وانتفخ وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله فضل يسبح لحد ما الصحابة بان تفسير ده في وجوه حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك ويلك أتدري ما تقول الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بأحد من خلق الله على الله لا يستشفع بالله على أحد من خلقه مش حاجة تقول أنا متوسط أخلي ربنا واسطة بينك وبيني وبينك بيني وبينك وما قدرش يتحمل دي واخدين بالكم يا اخوانا مع ان الراجل عنده مصيبه ممكن يسيبها له كل يوم عن يوم العباده لازم تطلعك هنا شويه تمشي من جنب الباب عشان لو خبطتك فتنه ورجعت ما تطلعش بره تتنك ايه تتنك زي ما انت حسنات المقربين سيئات الابرار تقوم تطلع سنه سنه الراجل ده وهو بينفق فضل يطلع كده في التوحيد لحد ما وصل للدرجه دي طلع ازاي وهو دايما بصره معلق في السماء مش في جيبه بيجي لي واحد يجي يقول انا عاوز 1000 جنيه اروح عدد له 1000 جنيه وانا بعد كده اولا بتيجي النيه الضعيفه الاول وبعدين تكبر بقى في التوحيد فتلاقي جات له نيه ان ايه صدقه صدقه من الصدقات خد خلاص عيلي بها ايمانه شويه فانكشف له الامر شيئا ما هو كل ما الايمان بيرتفع كل ما ايه كل ما بتشوف عشان كده احنا بنقول للاخوه في الايام الفاضله ديت وانت بتقرا قران يبقى جنبك ورقه جنبك دفتر كده صغير نوته وفي ايه بتعلق معاك اكتبها واكتب ملاحظتك انت عليها ايه اللي ايه اللي خطر في بالك ايه اللي ايه اللي لمسته منك اكتبه وروح واخد بعضك وايه مش فاكرين سيدنا عمر لما دخل على اخته فاطمه رضي الله عنهما سمعته قرات عليه سوره طه ايه اللي عجب سيدنا عمر سبكه الكلام لان سيدنا عمر كان سفير دبلوماسي لما يحبوا يكلموا الامم القبائل اللي جنبهم يبعتوا سيدنا عمر يتكلم فكان بيتكلم كلام كلام بقى كلام بيعرف يتكلم بقى سيدنا عمر عشان كده في السقيفه قال فجلست وزورت كلاما قعدت قعدت وانا قاعد كده حضرت خطبه جوايا خطبه فخرج ابو بكر فتكلم مرتجلا فغلبني كلم من دماغه سيدنا ابو بكر قال كلام احسن منه لكن اقصد بيحضر خطبه وهو قاعد اهو دبلوماسي فلما سمع طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى السجع بقى القرآني والجرس ده لفت نظره قال الكلام ده ما يكذبش أبدا هذه ولفت نظره صفة الله عز وجل الأسماء الحسنى فاكتب الكلام ده لأن الإيمان كل ما بيزيد كل ما بيكشف لقلبك تلاقي القلب شاف كويس الحجب نازله على القلب كل ما الإيمان بيزيد تترفع الحجب شوية تشوف كويس لما تشوف كويس تعمل إيه تقول حاجة كويسة تفهم أكتر فالراجل ده لما أنفق في الأول راح انفق صدقه زي بيت الصدقات راح مرتفع ايمانه شويه جه تاني مره وبيطلع الفلوس من جيبه تذكر عاش حاله الراجل انه مزنوق والحمد لله ان ربنا خلى ايدي العليا بقت دي حاجه فوق الصدقه اهي صح ولا لا الحمد لله ان ربنا خلى ايدي انا اعلى ان انا اديله راح ايه راح مديله شويه جه يطلع من جيبه تاني فلوس لما ما هو لما كده ارتفع الايمان اهو نيه تاني فلما ارتفع الايمان انكشف له امر اخر وهو بيطلع الفلوس قال طب وانت لازمتك ايه ده الفلوس اللي في جيبك دي منه والهمه اللي حطها في قلبك عشان تدفع منه واعضائك اللي دفعت بيها خلقه مش كده وعزم قلبك منه وفكره انك تتصدق بالمال وتتقرب اليه بذلك منه وعلمك بذلك منه فما بالك أنت يبقى أنا ماليش ولا عامل حاجة خالص رأي شيخنا كده يقول لك لما ربنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون عشان ما يحرجكش بس عشان ما يكسفكش يعني ان انت انما انت انت عملت ايه ده انت قمت وركعت وسجدت بالفقار العمود الفقري اللي خلقه لك مش كده وبجسمك اللي اداهولك وبعزم قلبك اللي اداهولك وبالهمه اللي حطها في قلبك ما انت ما عندكش حاجه والرزق اللي هو بياكله لك ويعني كل انا بك واليك انت مش مش حاجه فلما شعر بهذا تجرد تماما فانكشف له جانب التوحيد انكشافا بدا بقى يحس بايه الموضوع بقى بقى عالي زاد عنده جدا عشان كده وصل انه قال له ائتني بشهيد فقال كفى بالله شهيدا ما قالوش ايه اللي انت بتقوله ده كانه عايز يقول له اه انا عارف هو فعلا كده وكأنما ذكره به ولولا ان التاني صادق ما كانش ده كمان بقى ايه بقى يصدق على كلامه ان شاء الله عز وجل ايها الاخوه نكمل في نكمل في اللقاء الآتي إن شاء الله خطبة الجمعة هنا الجمعة الجاية إن شاء الله مش في حتة ثانية هنا إن شاء الله الجمعة القادمة وعايزين يا أيها الإخوة زادوا رمضان بقى تمرس في شعبان وأنت بتصوم التوكل وأنا بالنهاردة باكل وأنا باكل عارف إن الأكل ده ما بيشبعش والشرب ما بيرويش إلا إذا جعل الله فيه الشبع والري طبعا هو مجعول فيه من عقيدتنا إن ربنا خلق المية تروي أصلا والأكل يشبع لولا ما جعل الله عز وجل فيه لكانت الماء تشبع ولا كان الاكل يروي طب لما الاكل ما بيشبعش والماء ما بترويش امال انت هتصوم بكره ازاي يصومني سيدي ماشي كده فتلاقيك وانت قاعد تتسحر تشهد مشهد من مشاهد التوحيد فيصير السحور تصير في سحورك سامعا لصلاة الملائكة عليك إن الملائكة لا تصلي على المتسحرين مش كده الناس قاعدة تتسحر على قدر قوة هذا المشهد الإيماني على قدر على قدر أن, تتح... أن تصير في حالة السمو الملائكي الذي يحياه المرء في الصوم نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد وأن يبارك لنا وإياكم في هذه الأيام شعبان وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة إنه القادر على الجليل والجلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب